تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد والأمل الحسين المشرق ببعوع يتبعنا سعيد تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وديهم إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله مع, قص مع قصة من قصص القرآن الكريم غير المشهورة وغير المعروفة ومع ثاني قصة كنا مع أول قصة بالأمس مع قصة هاروت وماروت أما اليوم سنكون مع قصة طالوت وجالوت يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم إيه طالوت ملكا أول حاجة قبل ما ندخل في قصة طالوت وجالوت تصلي بينا عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ ان ت- ترتيب سورة البقرة زي ما عم محمد كده قال لنا صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ذكر فيها احكام احكام او اركان الاسلام اولا صح ولا لا من اول الصلاة اللي هي سيقول السفهاء من الناس وبعد كده الصيام كتب عليكم الصيام وبعد كده الحج الحج اشهر معلومات وبعد كده ايه هتلاقي حضرتك في ربعين الطلاق صح ولا لا وللمطلقات الى غير ذلك والوالدات يرضعن اولادهن و والى غير ذلك وبعد كده تلاقي ان الربع ده بعد آ- اخر الربع اللي فات اللي هو وحافظوا على الصلوات والصلاة الايه والصلاة الوسطى وبعد ما خلص ربنا سبحانه وتعالى اركان الاسلام دخل في الجهاد ليه لانك مش هتقدر ت- تجاهد العدو ومش هتقدر تصلح الجبهة الخارجية الا باصلاح الجبهة الايه الا باصلاح الجبهة الداخلية وعشان كده الربع اللي كان قبل القتال دوت عشان كده تلاقي اول الربع الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا فيه في سبيل الله صح ولا لا وقاتلوا في سبيل الله ال- القتال ليه جه دلوقتي قال لك طب ليه الربع اللي قبله على طول ما جاش عن الصلاة ما جاش عن الصيام ما جاش عن الحج ليه جه عن الطلاق وجه عن البيوت قال لك اللي بيته خربان عمره ما يقدر يحارب صح ولا لا اللي بيته خربان ما يقدرش يحكم بيته سيبك من الصلاة والصوم والكلام ده ده ده فرض عليك ولكن انت بيتك لو مش هتقدر تمسك الدرسيون بتاع بيتك وتمسك الطارة بتاعت بيتك وتقدر تقود البيت بتاعك من الصعب ان انت تقود حرب عشان كده كان الربعين اللي قبليه على طول ايه بيتكلم عن الطلاق والبيوت ونظام الاسره والكلام دوت كله عشان كده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثلاث حق على الله عز وجل ان يعينهم خلاص المجاهد الذي يريد الجهاد والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب أي الذي عليه دين الذي يريد الأداء قال لك ليه الثلاثة دول ربنا قال أو النبي قال دول لازم ربنا سبحانه وتعالى ربنا عني قال لك لأن الجهاد دي الجبهة الخارجية طب والناكح قال لك دي الجبهة الداخلية طب والمغارم اللي عليه الدين قال لك هات لي واحد عليه دين وعارف يشتغل ولا عارف يكتب كلمة ولا عارف يذاكر فديت الجبهة العقلية اللي بتعرف تفكر وتعرف ت- تدبر وتعرف تبتكر إلى غير ذلك نرجع للقصة بتاعتنا تاني عشان كده بنقول أول حاجة عر- عرفت ليه سر الترتيب صلاة صوم ها حج طلاق وزواج وأحكام أسرة وبعد كده إيه قتال صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم نيجي بعد كده ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كان في نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه شمعون يقال أنه كان يطلق عليه بابن العجوز لأن أمه كانت عجوزا وكانت عقيما فدعت الله عز وجل أن يرزقها بالولد فرزقها الله عز وجل بشمعون ويقال أنه اسمه, اسمه سمعون من أن الله عز وجل سمع دعاء أمه فرزق الله عز وجل بهذا الولد الذي صار نبيا بعد ذلك لأن اللغة العربية السين بتتقلب شين بنقول شمس في العبر تبقى إيه شمش والسماء تبقى شمايم خلاص وهكذا السين تبقى شين على طول وكسر تبقى كشر وهكذا نيجي بعد كده عملوا ايه الناس دول ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الذلة فأمر الله عز وجل فيهم بالقتال فخرجوا من ديارهم وهم ألوف الألوف جمع كثرة لكن لو يعني ايه جمع كثرة يعني من 30 ألف وانت طالع لكن لو عايز جمع قلة أقول آلاف اللي هم بقى بنلعب ايه بنلعب في الشغل بتاعنا دوت اللي هو 4000 5000 الكلام دوت كله يبقى ألوف تعرف اللي انت من 30000 وانت طالع لكن آلاف ده جمع قلة وهم ألوف الحضر النووي يقال أنهم كانوا 80000 خرجوا بقى ان هم ايه ان نزل غضب من عند ربنا سبحانه وتعالى على القرية ديت اللي فيها النبي اللي اسمه شمعون اللي في فلسطين في بيت المقدس نزل طاعون عقابا من الله عز وجل ان هم ما اطاعوش ربنا في امر القتال والجهاد فخرجوا من بيت المقدس ظنا منهم ان هم يهربوا من الموت فربنا امتهم التمانين الف كلهم امتهم على رأي عبد الله بن عباس لمدة 8 ايام وبعد كده احياهم فقال لهم الله ايه موتوا ثم ثم احياهم حتى يريه الله عز وجل انهم لو كانوا في بروج مشيدة لاتاهم الميت من ح- الموت من حيث لا يحتسبون فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون جم بعد كده رجعوا لبيت المقدس تاني قالوا طب لغاية امتى هنعيش في الذل دوت التابوت بتاعنا اللي هو الأثر بتاعنا اللي كان فيه عصا موسى وعصا هارون وملابس الأنبياء والكلام دوت كله اتسرق منا مين اللي سرقوا منكم يا بني إسرائيل قال لك العمالقة مين العمالقة دول اللي هم أبناء فارس أبناء فارس ويقال أنهم الفلسطينيون إن فيها قوما جبارين إن هم أبناء كنعان ولذلك ياسر عرفات الله يرحمه كان دايما يقول لك إيه يا جبل ما يهزك ريح صح ولا لأ لأنهم قوم الجبابرة ولذلك فعلا أنت تلاقي في الناحية دي شوية تلاقي فيهم آه، آه، غ... صلى على النبي عم عاد عشان العلاقات الدبلوماسية بس خلاص يا جبل ما يهزك ريح خلاص دول بقى الجبابرة اللي هم من أبناء كنعان قام العمالقة دول سرقوا منهم مش عارف ايه وأذاقوهم أمر العذاب وأذل ألوان الابتلاء فقالوا لنبيهم اللي هو شمعون ده ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال لهم بقى انتوا ده انتوا عالم خير مش فاكرين لما ربنا أمركم بالقتال والجهاد وانتوا خرجتوا من بيت المقدس خلاص وربنا نزل عليكم الطاعون عقابا منه وهم خرجتم من بيت المقدس ظنا منكم أنكم تهربون من الموت فربنا أمدكم مش فاكرين قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من أبنائنا من ديارنا وأبنائنا فقام النبي دوت قال إن الله قد بعث عليكم طالوت ملكا تعالوا بقى عملوا نفس القصة عم حسن بتاع سورة البقرة خلاص قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه ادع لنا ربك يبين لنا ما صفه ادع لنا ربك قالوا له بقى احنا نقول لك ادعي ربنا يبعت لنا ملك تقوم تقول لنا طالوت طب وطالوت ماله يعني قال لا اصل ابناء يعقوب كانوا 12 ودول اللي اسمهم الاسباط وما أوتي إل- على إبراهيم وإسماء والأسباط الأسباط دول اللي هم 12 ولد اللي هم ال 11 كوكب ويوسف بقوا كام بقوا 12 هم دول الأسباط اللي هم أبناء سيدنا يعقوب وهم دول بنو إسرائيل النبوة كانت دايما تيجي من ولاد لاوي اللي قرأ التوراة لاقي في التوراة سفر اسمه سفر اللاويين ودايما الملك كان يجي من ولاد يهوذا صليت على النبي امال ابناء ام هارون كانوا دايما يجوا دول لا دول اللي هم خاصين بالكهنوت دول المشايخ بتوع الكهنوت الاسرائيلي قالوا لا احنا ما نعرفش كده احنا دايما النبوة تيجي من ابناء لاوي والملك يجي من ابناء يهوذا طالوت ده لا هو من ده ولا هو من ده فعشان كده قالوا ايه ان يكون له الملك علينا ونحن احق اللي احنا ابناء يهوذا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتى ايه ساعة من المال وكأنه ما بيبيسوها بالفلوس قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وكأن الملك والنبوة أولا لا تكون إلا اصطفاء من عند الله عز وجل لا يمكن أن يشتري أحد رضا الله بماله ولا يمكن أن يشتري أحدا أحد قبول الحج أو لقب الحج أو قبول العمرة بماله ولكنه اصطفاء من عند الله عز وجل وياما ناس كانت بتقدم التأشيرات سبحان الله ياما ناس والله أعرف كان واحدة كانت من أشد المقربين للسفير السعودي السابق الدكتور هشام الناظر وتقدم الباسبور من هنا الكمبيوتر يرفضه تقدمه من هنا الكمبيوتر يرفضه كل ما تقدمه الكمبيوتر يرفضه مع ان السفير نفسه هو اللي ايه هو اللي داعيها ولكن الكمبيوتر مش عايز يطلع لها اللي هو ال ticket اللازقه بتاعتها دي اعلم انك لن ترزق طاعه الله الا باصطفاء من عند الله عز وجل قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم ولأن العلم هو الذي يقود الإنسان إلى أمور الحياة في السياسة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني أشرب إناء من اللبن فإذا به بقي منه بقية فأعطيته عمر قالوا فما أولته يا رسول الله طب انت ليه ما تدوش لابو هريره اللي اكثر الناس حفظا للحديث ولا معاذ بن جبل اعلم الناس بالحلال والحرام ليه تديه لعمر قال فأولته العلم والعلم هنا بمعنى الحكمة العلم هنا ليس بمعنى قراءة الكتب الكثيرة ولكن العلم هنا المقصود به هو كيفية إدارة سياسة الناس يفهم عقل ده وعقل ده وعقل ده ويعرف يمشي ده ازاي ويعرف يفهم دماغه ازاي ده وهكذا وآتاهم قال إن الله اصطفاه عليكم أدي واحد وزاده بسطة في الايه في العلم وايه والجسم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وليس من الضرورة أن يكون المؤمن القوي طويلا في الجسم أو عريضا أو ذو بدانة أو ذو سمنة إلى غير ذلك ولكن المؤمن القوي هو الذي يحافظ على جسمه والذي يحافظ على صحته والذي يعرف كيف يستثمر جسمه وصحته لطاعة الله عز وجل وهذا ما أوله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولذلك كان أبو بكر كان رجلا حنيفا نحيفا صليت على الحبيب النبي عبد الله بن مسعود كان رجلا نحيفا وهكذا كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما ندخل بقى في المعركة تصلوا بنا على النبي عايزين نستفاد من اللي فات ده حاجة قالوا ليه قال الفقهاء ما يجري على الأمم السابقة يجري علينا ليه بقى أعمل حاج قال لك هم طلبوا أميرا وملكا عليهم حتى يقاتلوا في سبيل الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت لنا جماعة فلا بد أن نؤمر أحدنا علينا فإن الحياة والنظام يفسد من غير رئيس ومن غير قائد لو كل واحد كده برأي الدنيا إيه الدنيا تبقى سداح مداح صح ولا لا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نكون في سفر إذا كنتم ثلاثة فأمروا إيه فأمروا أحدكم لازم حكاية الأمير دي لابد منها ولذلك انت ممكن تلاقي سبحان الملك يعني تلاقي مجموعة فيها 20 واحد والعشرين واحد ما يتخيروش عن بعض وكل واحد فيهم ينفع قائد ولكن هم ما رشحوش قائد واحد العشرين دول هيفلحوا عمرهم ما ينفعوا عمرهم ما ينجحوا أبدا ولكن هات لي انت 100 واحد والمية ضعاف جدا ولكن أمروا واحد بس كلمة واحدة رأي واحد راجل واحد يفلحوا ولا ما يفلحوش يفلحوا صح ولا لا فدائما يد الله عز وجل مع الجماعة ويد الله عز وجل مع الرأي الواحد ولذلك معذرة الحتة دي جت على دماغي دلوقتي صلوا على النبي أما التلت ساعة تخلص أقول يا شيخ معتز الله يخليك ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولذلك سبحان الله اللي بيحصل دلوقتي يا اخوانا اللي بيحصل دلوقتي امبارح اما كنا بنقرا في القيام مرت علينا آية سبحان الملك توصف اللي احنا فيه بالظبط والله يا عم الحاج ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران عن غزوة أحد شوف غزوة أحد كان في البداية المسلمين بيقتلوا في الكفار وكذا واللي بيحصل الرماة كانوا على الجبل أول ما لقوا الكفار طلعوا يجروا طمعوا في الغنائم يا عم الشيخ فنزلوا عشان ياخدوا الغنائم صح ولا لا عشان ياخدوا البرلمان بقى وياخدوا مين اللي هيبقى وزير ومين اللي هيبقوا له ثلاث حقائب ومين اللي هيبقى ليه خمس حقائب ومين فينا هيبقى نائب الرئيس ومين فينا هيبقى مساعد الرئيس ومين فينا أه؟ طمع في الدنيا فربنا يقول لك ايه ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم الحس عندنا في اللغة العربية زي في اللغة العامية كده ايه بتشوطهم قدامك ها اطلع التو... خلاص كله بيطلع يجري قدامك اذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون لا في أمن دولة ولا في أي حاجة ولا في تضييق على الدعوة سيبنا المساجد واشتغلنا في السياسة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد عفى عنكم والله ذو ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صح ولا لا يا عم الشيخ شفت بقى فلازم يبقى في امير حصل فشل حصل تنازع اي مكان مهما كانت العظمه بتاعته مهما كانت الامكانيات الماديه ومهما كانت امكانيات الرجال وامكانيات العقول صح ولا لا لازم ايه لازم يقع المركب اللي فيها رئيسين امال اللي فيها ثلاثه امال اللي فيها عشرة امال اللي فيها 100 امال اللي فيها النور على الاصاله على الحريه على العداله على الوطن على تعمل ايه لازم تغرق لازم تغرق سبحان الملك حتى اذا فشلت نرجع بقى تاني قوم اقتنعوا خلاص وقالوا احنا هناخد بقى طالوت هو خلاص القائد بتاعنا والملك بتاعنا وهنطلع بقى نحارب الجماعة العمالقة دول اول اختبار سيدنا طالوت لانه كان نبيا قال ان الله مبتليكم بنهر وقرئ ايضا بنهر ولكن قراءة الجمهور بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ليه سيدنا طالوت قال لهم الكلام ده بيعذبهم يعني قال ان هم مروا على قرية عشان العدو ما يعرفش طريقهم فمروا على مكان عم الحاج عشان يا عم محمد العدو ما يعرفش طريقه فالمكان ده كان ما كانش فيه ميه خالص خالص تماما فبعد كده بعد القرية اللي ما فيهاش ميه دي جه فيها نهر ما بين فلسطين والأردن قال لهم ان الله مبتليكم بنهر اللي يشرب منه مش معايا اللي بس يا دوبك يغترف غرفة كده فدوت معايا طب نعمل ايه قام كان معاه 80 ألف 76 ألف شربوا و4000 ما شربوش خلاص قال لك لب ليه طالوت بيعمل كده ده الناس عطشانة وهتموت من العطش قال هذا يجوز للقائد من باب اختبار الجنود حتى يعرف من هم الصابر ومن, هم ومن هو المتخاذل ولذلك دايما في التدريبات العسكرية في الجيش كانوا يعملوا فينا ايه مثلا ها يقول لك امشي معكش غير شوية الزمزمية دول خلاص تكفيك ثلاث ايام تكفيك ثلاث ايام خلصت موت في الصحراء خلاص عشان كده عمل الموضوع ده كله انا اخد ال 80000 دول يخبلوني خلاص زي واحد بالظبط مخلف 10 عيال ماشي فيهم كده بيعدي الشارع مش عارف ايه يحلق على مين على مين لكن انا عايز عيال ناصحه انا عايز ثلاث عيال ولا اربع عيال العيال تبقى ناصحه كده ومركزه معايا اعرف امشي بيهم في اي طريق صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سمى الله عز وجل المنافقين قال وما زادكم الا خباله صح ولا لا وما زادكم الا خباله قال لك بس طالوت ناصح قال لك برضك من باب سد الذرائع قال لك اللي يشرب منه مش معايا الشرب هنا بمعنى ان هو يحط بوز خلاص الا من اغترف غرفة بايه واحد يعمل كده ويشرب بقى كده قال لك ليه طب التانيين دول ليه, ليه قال ماشي يشرب بس ما ايه ما ي... اسمع عندنا في اللغة العربية ما يتكرعش ولذلك لما الواحد يروح في زمزم يشرب ميه كتير كده تلاحظوها ها يقعد يشرب يشرب يشرب بعد ما يشرب ميه زمزم يعمل ايه آه. خلاص الدنيا يكبر الله اكبر صليت على النبي ده اسمه القرع في اللغة العربية لكن ده اسمه الشرب هو ده الشرب بقى إلا من اغترف غرفة بيده قال لك طب ليه يغترف قال لك هذا من باب سد الذرائع لان انت برضك اللي قدامك لو انت القائد بتاعه ما تضغطش عليه اول احسن ممكن بعد كده زي يعمل زي ايه يعمل زي بالظبط سمن كلبك ياكلك صح ولا لا تقعد تضغط على اللي قدامك تضغط على اللي قدامك ودي من سياسة القوم لما انت تضغط على اللي قدامك امشي يا حاضر يا عم يا ده امشي يا حاضر يا عم يا ده امشي يا حاضر يا عم مرة نزل يا ده امشي يا حاضر يا عم مرة رابعة امشي يا بقول لك ايه يا عم انت تعمل ايه صح ولا لا مش كده ما تزودش على اللي قدامك اول احسن الهبة تروح الا من اغترف غرفة بيده هذا من باب سد الذرائع مر معاه 4000 اللي هو طالوت دوت قاموا قابلوا جالوت كانوا 300000 قالوا لا طاقة لا لنا اليوم بجالوت وجنوده ما انتوا كنتوا حلوين كنتوا 80 ألف شرب 76 ألف فضل أربع تلاف قال ابن عباس ما بقي مع طالوت إلا مع كا إلا كمثل ما كان مع النبي في غزوة بدر اللي هم قالوا إيه لا طاقة لنا اللي هم من بيت الأربع تلاف لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده رجع ما فضلش مع طالوت غير 317 أو 300 وشوية هم اللي كانوا مع النبي فين في غزوة بدر صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بقى ولذلك قال ربنا عن دول ايه قال الذين يظنون انهم ها ملاقوا ربهم ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ولذلك دايما ما تجد معركة من معارك الكفر والإيمان إلا سبقت بالدعاء صح ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تلاقي الآية اللي بعدها قالوا ربنا ها افرغ علينا العمليه مش ايه مش صبرنا يا رب لا انت ايه ادي قلوبنا ايه مليانه ها صب فيها افرغ عليا صبر الاحسن اللي احنا فيه ده مش شويه ده محتاج تفريغ صبر يا رب افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بعد كده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في معركة إلا ويقول اللهم بك نصول وبك نجول وإذا به يقول اللهم اجعل كيدك في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام والنبي في غزوة بدر دعا الله عز وجل حتى سقط- سقط رداءه الكوفية اللي على كتفه أو العباية حتى قال أبو بكر لقد ألححت على ربك بالدعاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصر المسلمون إلا بالدعاء ما نصر المسلمون إلا بالدعاء الدعاء الأول قالوا ربنا ها أفرغ علينا صبرا وثبت إنك تنصر ربنا في قلبك عشان ربنا ينصرك صح وانصرنا على دي النتيجة بقى يبقى قلب أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا خلاص بنصر الدين في البيوت وانصرنا بعد كا- كده على إيه على القوم على القوم الكافرين وبعد كده ولما برزوا المبارزة دائما ما تكون في مكان واسع والمبارزة تختلف عن المصارعة أن المصارعة تكون في حدود الحلبة أما المبارزة تكون في أرض واسعة ولما برزوا لجالوت ها وجنوده ها عملوا ايه بقى وقتل داوود جالوت ايه اللي جاب سيرة داوود هنا نستأذنكم الأول نحكيها النهاردة ولا بكرة عشان ما نعديش الوقت صليتوا على النبي آه، النهاردة ولا بكرة النهاردة صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه اللي جاب بقى سيرة, سيرة داوود داوود بقى ده كان من يهوذا كان من يهوذا اللي هم أصلا بيطلع منهم الملوك داود دوت كان رجلا قصيرا نحيفا أزرق الأزرق هنا بمعنى اللي ما بياكلش وشه كده ها وشه كده مسمر من ايه من قلة الأكل من قلة اللبن ومن السمن الكلام ده كله ذلك ورد عن عمر أنه كان رجلا أبيض يميل إلى الحمار من كثرة أكل السمن واللبن كان دايما يعني ايه مش مبطلها بسم الله ما شاء الله فلما جاء عام الرمادة امحل يعني اسمر من ايه من أثر الجوع صليت على الحبيب فكان داود ذكر قصير ونحيف وأزرق احنا قلنا الأزرق هنا من عدم من عدم الشبع وقام كان ده من يهوذا وكان راعي غنم طلع في المعركة وقال أنا هطلع والله وكان معاه سبع أخوات برضه بيحاربوا معاه مر على حجر وهذه الرواية الصحيحة عن عبد الله بن عباس فيما نقل القرطبي والطبري رضي الله عن كل المفسرين وعلى فكرة القرطبي ده مصري خلاص ومدفون في المنيا صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القرطبي ايه مصري ومنياوي مدفون في المنيا وكان الاول اسمها منية بني خطيب ورضي الله عنه وارضاه نعم ايه قرطبي القرطبي ولد في قرطبة ثم رحل إلى مصر وعاش بها طيلة عمره وتلقى بها العلم إلى أن مات في مصر بقول لك إيه، احنا هنا بورسعيديه وجامدين قوي صلى على النبي لو كنت بتتحمل دمشق يعني بص هنخلص الدرس وانت حر لا لا لا الدمشقية هو ابن كثير ابن كثير الدمشقي ابن كثير اما قرطبي مدفون في المنيا نرجع بقى الموضوع بتاعنا تاني صليت على النبي قام داوود وهو خارج وهو راعي غنم مر على حجر قال يا داود خذني معك وهذا من باب معجزات الأنبياء قال يا داود خذني معك إن كنت ذاهبا لقتل جالوت فأخذ معه الحجر فمر على حجر ثان وقال يا داود خذني معك إن كنت زاعما على قتل جالوت فأخذه معه والثالث والرابع حتى أخذ معه مجموعة من الأحجار نادت عليه للخروج للقتال في سبيل الله وهذا من باب تصديق القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه الكل يقاتل معك بأمر الله عز وجل أم خرج جالوت كان رجل من العمالقة كان كبير قوي سبحان الملك وهم طلع وقال من يبارزني فكل الجيش بتاع طالوت اللي هو الجيش المؤمن رجع لورا من يبارزني أما تقولون أنكم تقاتلون في سبيل الله أين ربكم الذي يعينكم فخرج داود أم طالوت أول ما شافه هو قصير ونحيف وأزرق خلاص قال ارجع فقال طالوت من يبارز جالوت خرج برضو داود قال ارجع يا غلام وكان صغير نادى الثالثة قال من يقاتل جالوت خرج داود قال ارجع يا غلام قال أما في القوم غيرك قال نعم قال أجربت نفسك في القتال قال نعم قال لماذا قال دخل ذئب على الغنم ففصلت رأسه عن جسمه وقتل قال لعل الذئب ضعيف أجربت نفسك ثانية قال دخل أسد على الغنم فإذا بي مسكت لحييه فشققتهما أتظن أن هذا أشد من الأسد قال لا قال فانطلق كان في مع طالوت آية كان عنده درع مكسور ملو كده الدرع ده الآية من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحطه على صدر واحد واستوي يبقى يعرف ان دوت المقاتل اللي هيقتل مين جالوت قام حط الدرع عليه وهو ملو كده فانفرد على ايه على صدر سيدنا داود عشان كده سيدنا داود بعد كده عمل ايه ها كان شغال في ايه كان شغال في الدروع من ساعة اللحظة دي انقلب من رعي الغنم الى صناعة الايه يا عم الشيخ الى صناعة الدروع هتيجي القصة بتاعته في رمضان برضه ان شاء الله قام قال له طب خد بقى الفرس بتاعي وخد السيف بتاعي ركب الفرس وخد السيف وطلع بقى يجري على جالوت وقف في النص راح رجع تاني بنو اسرائيل دول عالم ولاد لذينه قالوا لعله جبل منهم وعايزين يشمتوا فيه لعله جبل فقام سلم طالوت الفرس والسيف قال مالك أجمنت قال لا والله وإنما أريد أن أقاتل على العادة التي خلقني الله عز وجل عليه أنا ما بقتلش غير وأنا إيه ده أنا راعي غنم عمري لا كنت فارس ولا كنت صاحب سلاح ولا كنت من أصحاب الأعيان أنا راجل فقير وكان داوود ماهرا في المقلاع المقلاع اللي هو يعني ايه يمسك المدفع كده ويروح ايه شادد قوي يروح يضرب الحجر أم خرج الحجار الحجر من المخلاة يعني من المكان الذي يدخر فيه الحجارة فوجد أن الحجارة كلها قد التأمت في حجر واحد فوضعها في المقلاع ثم قال بسم الله وتوكلت على الله ثم ضرب بها وكان على رأس دا جالوت بيضة يعني اللي هي الخوذة اللي بي- بي- بيخبي بها رأسه دي فإذا بالحجر قد جاء على رأسه فأطاحت برأسه فقتل داود جالوت سيدنا طالوت قبلها قال اللي هيقتل جالوت هجوزه ايه هجوزه بنتي وأوتيه من المال وأوتيه من الملك وعشان كده ربنا قال ايه وآتاه الله الملك عشان دي كانت الأول وبعد كده جاب له ايه والنبوة وعلمه ها وعلمه الح- مما يشاء صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تولى الملك داود عليه السلام بعد طالوت في هذه القصة المباركة عايزين نستفيد منها حاجة بقى ايه هي حاجة أخيرة قالوا إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه إيه التابوت ده راح إمتى قال لك التابوت ده ذهب في فترة عصيان بني إسرائيل لربهم فتجرأ عليهم العمالقة فأخذوا منهم التابوت التابوت ده كان فيه إيه كان فيه عصا موسى وكان فيه عصا هارون وملابس سيدنا موسى والألواح المكتوبة بأمر الله عز وجل من التوراة من عند الله لموسى عليه السلام التابوت ده ما كانوش ياخدوه معاهم في حرب غير وهم يشيلوه كده يئنوا أنينا آه، إلا ونصروا بإذن الله عز وجل خلاص وما خرج منهم التابوت إلا وهزموه وهذا كما يقول الأئمة العلماء أنهم قالوا ما يهزم القوم إلا بخذلانهم وعصيانهم ولا ينصروا إلا بإيمانهم التابوت راح إمتى لما انخذلوا عن طاعة ربنا ورجع إمتى لما أطاعوا الله عز وجل بامتثال أمر طالوت أن يكون عليهم ملكة بإذن الله سبحانه وتعالى وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع قصة جديدة من القصص غير المعروفة في القرآن الكريم أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد لما يحبه ربه ويرضاه وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم